وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله إخوتي إن العبد العبد الحق يعرف نفسه ويعرف ربه ومن لم يعرف نفسه لم يعرف ربه ومن عرف نفسه بالفقر التام عرف ربه بالغنى التام ومن عرف نفسه بالذل التام عرف ربه بالعز التام ومن عرف نفسه بالعبودية بالخضوع يعرف ربه بالغنى والعز والقهر الشاهد ان الانسان لازم يعرف نفسه عشان يعرف ربنا انت تعرف ضعفك عشان تشهد بقوة ربنا انك تعرف حقارتك عشان تشهد عظمة ربنا جل جلاله وقفة مع آية تعالوا لنتوقف في هذه الحلقة مع آية من سورة الأنعام قال سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده
ويرسل عليهم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون للآية قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون إنسان أحيانا يزنق زنقة يقول يا رب نجيني من دي وما أعملش كده تاني الله واحنا قلنا بقى لما تعرف ربنا وتعرف نفسك تعرف نفسك انك ضعيف وكذوب جاهل وظالم وتعرف ربنا انه لطيف وكريم تقول يا رب نجيني المرة دي وما اعملهاش تاني ابدا ربنا يقول لك هنجيك وانا اعلم انك هتعملها تاني بس برضه هنجيك في كرم اكتر من كده في عظمة لطف وود ورحمة أكثر من كده إنك تقول له يا رب استرني المرة دي وما أعملهاش تاني والله لأن الله جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون علم الله بما سيكون يعلم أنك هتعملها تاني والمفروض بعلمه إنك هتعملها تاني ما يسيبكش المرة دي بقى يدمرك عشان ما تعملهاش تاني لكنه الكريم يسترك ويعافيك ويمهلك ويمدك وهو يعلم انك هتعملها تاني قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون سبحان الله العظيم ارجع بقى من اول الايات عشان تفهم تفهم مين انت ومين ربنا وهو الذي يتوفاكم بالليل وفاهنا بمعنى النوم النوم نوع من انواع الوفاه ويعلم ما جرحتم بالنهار كل اللي انت اجترحته ارتكبته فعلته اخطأت فيه أثبت عليك بالنهار وهو جل جلاله يحفظك بالليل افهم الآية كده وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار انت تعصيه بالنهار وهو يحفظك بالليل يعني بالليل بتنام وودانك مفتوحه ودانك اللي انت سمعت بها الحرام واحيانا تنام وبقك مفتوح ولسانك اللي انت قلت بيه الحرام ومع ذلك الله الكريم الودود يعين لك حارسا يحرس اذنيك وحارسا يحرس انفك وحارسا يحرس فمك يحرسك يحرس لك أعضاءك التي تعصيه بها في أكرم من كده في الدنيا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه بالنهار يعني ليقضى أجل مسمى سيبك إلى أجل مسمى إلى وقت محدد إلى وقت معين إلى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم هترجع له بقى. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهيقول لك كتبنا عليك كذا وكذا وعملت كذا وكذا وسويت كذا وكذا كله مكتوب وكله مدون وهيتنبأ به في وقته وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى قاهر وهو القاهر فوق عباده سبحانه جل جلاله قاهر فوق كل العباد مفيش انسان في الدنيا مفيش بشر في الدنيا مفيش مخلوق في الدنيا يقدر يرفع ايده ولا ينزلها الا باذن الله يقدر يرفع صوته ولا يخفضه الا باذن الله قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وهو القاهر فوق عباده فانت في سلطانه وتحت قهره ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه ربنا عين ملائكة يحفظونك حفظه يحافظون عليك يدافعون عنك يدفعون عنك يحرسونك ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون لما يجي أجلك ينزل القدر الملائكة تسلمك الحفظة يسلموك احنا بنقول اهو ان في حفظة حراس على العين وعلى الأذن وعلى الفم وعلى الأنف وعلى حفظة حراس ساعة ما يجي القدر يتخلى عنك الملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين آه. هو ده الخطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك عارف الحذاء اللي انت لابسه قريب لرجلك قد ايه هي الجنة قريبة ليك كده والنار قريبة ليك كده لا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الجنة قريبة جدا منك عارف قريبة المسافة بينك وبين الجنة قد ايه مقدار قبض الروح ازاي يعني في حديث البراء بن عازب الطويل انه ياتي اليه اذا كان العبد في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره العبد المؤمن اتته ملائكه بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها الروح الطيبة فتخرج كما تشيل القطرة من في الشقاء فلا يدعها الملائكة في يده لحظة واحدة حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها في هذا الحنط يبقى الملائكة جايين ومعاهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة حروف يعني ريح طيب فكفى من الجنة وطيب من الجنة ساعة ما تخرج الروح يكفنوها ويطيبوها يبقى الروح بتدخل الجنة بعد خروجها من الجسد بثانية واحدة يبقى بينك وبين الجنة مجرد قبض الروح وتدخل الجنة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين آه. قلت لكم الآية اللي بتؤلم بتوجع تخوف الآية اللي بترعب أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب في ناس عايشين على آمال عريضة والآمال العريضة زي شراب بقيع يحسبه الظمآن ماء الظمآن يفكره مية لحد ما يجيله ما يلاقيش حاجة ياما ناس عايشين على أوهام على أحلام عايشين بيحلم وساعة ما يوصل للحلم اللي بيحلمه يلاقيش حاجة لا والمشكلة مش ما يلاقيش حاجة وبس ووجد الله عنده فوفاه حسابه يفكرني بحادثة شفتها زمان على طريق مصر اسكندرية الصحراوي أيام ما كان صحراوي ولد ماشي هو وبنت في عربية و وقفت انا شويه اتاخرت اتعطلت لسبب او لاخر بعد شويه مشيت لقيت العربيه مقلوبه بيهم والولد دماغه مفتوحه و يعني في شبه الغيبوبه كده فبقول له قل لا اله الا الله فقال لي انا بكرهه بيكره ربنا لأنه هو ماشي مع البنت اللي هو بيهزر معاها في الطريق كان رايح على أمل إنه هيزني ويرقص ويشرب خمرة ويسكر ويعيش ليلة لما ربنا عاجله بالعقوبة خسر كل حاجة فمات عياذا بالله وهو يقول هذه الكلمة الخطيرة التي أولا يا ما ناس عايش على أمل إن هو عايش على أمل إن هو يكسب كذا أو يوصل لكذا أو يعمل كذا وساعة ما وصل لقى الموت وساعة ما مات لقى الحساب يا جنة يا نار في نفس اللحظة عجب من العجاب ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وبعدين الحساب إيه إن الله لا يظلم مثقال ذرة الحساب إيه ده بيقول
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
اوعى تفكر ان ده عذاب ربنا ولا وثاق ربنا للعبد حاجه اللي انت بتتصورها لا ده النار افظع مما تتخيل والعذاب اشد وانكى مما تتصور وتتخيل الموضوع اكبر من اوهام ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين الله جل جلاله سريع الحساب وهو سريع الحساب فلذلك ايها الاخ الكريم اذا عرفت ان الموت قادم اثنين انه لا يغني حذر من قدر ثلاثة انه يأتي بغتة اربعة ان الحكم لله لا اله الا هو خمسة هو سريع الحساب ستة حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة فاستعد كلمة لأحد السلف الواحد بيحاول يعمل بيها طول عمره اللهم أعنا بيقول إيه مذ عقلت لم أنطق بكلمة إلا بعد أن أعد لها جوابا إذا سألني الله عنها لما قلت كذا وكذا أقول لكذا وكذا هو ده الإنسان اللي عامل حسابه هو ده الإنسان اللي فاهم إن إنه راجع على ربنا وإنه هيتحاسب سمع أحد العلماء رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون قال هل هل تعرف معنى ما تقول من علم أنه إلى الله راجع علم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول أعد لكل سؤال جوابا جهز لكل سؤال جواب لأن الحساب سريع الرجل من السلف ده الكلمة اللي أنا معجب بها جدا نقول قبل ما انطق اي كلمه انا محضر لو ربنا سالني انت قلت كده ليه اقول عشان كذا وكذا ليس هذا القانون يسير معنا في حياتنا كلها قانون ان ربنا يسالك عملت كده ليه حضر جواب عشان كذا يا رب قلت كده ليه عشان كذا وكذا يا رب أعد لكل سؤال جوابا أنت رحت المكان ده ليه؟ كلت ليه؟ نمت ليه؟ قمت ليه؟ اتكلمت ليه؟ سكت ليه؟ صحبت ده ليه؟ عرفت ده ليه؟ عشت هنا ليه؟ سبت هنا ليه؟ أعد لكل سؤال جوابا وكن على يقين أن كل صغيرة وكبيرة في حياتك ستسأل عنها ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين إن الحكم الآية الثانية إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحكم لله والأمر لله والحساب على الله أخي اخرج من هذه الوقفة بهذه الكلمة أعد لكل سؤال جوابا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله الموت يأتي بعثة والله أسرع الحاسبين فأعد أجوبة لسؤالاتك والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته